العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس السادس في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا في زمرتهم يا رب العالمين واجعل هذا الكلام صادقا مخلصا لوجهك يا رب العالمين وتقل به موازيننا يوم القيامة اللهم ثبت به أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم ثبت به أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا لما تحب وترضى اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا صبرا ضيقا إلا شرحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا مهموما إلا أذهبت همه ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا ظالما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر الأقليات الإسلامية في بقاع الأرض اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم فك كرب المضروبين فك أسر المأسورين فك كرب المسجونين في الحق يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين شرا فارد شره إليه يا أكرم الأكرمين انصر الإسلام بفضلك يا ناصر المستضعفين وأصدقنا لما تحب وترضى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا توقفنا في الدرس السابق عند كلام ابن حجر وهو يعدد شعب الإيمان من خلال شرحه للحديث الذي رواه أو جاء في صحيح البخاري مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان فما زلنا مع ابن حجر الله يرضى عليه وهو يعدد شعب الإيمان الكام وستين أو الكام وسبعين ونشوف ونتوقف يا ترى هذه الشعب وهذه الأقسام موجودة عندنا والله أرجو وحضراتكم بتسمعوا إليه يعني تركزوا في كل خطوة أو كل شعبة أو كل قسم يتحدث عنه الإمام ابن حجر كل عنوان موضوع تقول يا ترى الموضوع ده فيا ولا مش فيا إن كان إيجابا أو إن كان سلبا يعني إيجابا مثلا كالصبر الحلم التواضع إن كان سلبا يبقى الحقد الحسد الضغينة البغضاء كل دي شعب من شعب الإيمان سواء بالإيجاب أو بالإيه بالسلب يعني إيه يعني هل هي موجود فيك الصفات المحمودة أم فيك بعض من الصفات المرسولة المكروهة الغير مرضي عنها من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ولذلك لما روي في الحديث القدسي ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك لكرهت الموصوف وأنت لا تدري أنك تكره وتبغض نفسك يعني أنت لو سمعت وصفك من واحد ثاني واحد يقول ده واحد بيصفك كذا وكذا وكذا وبيوصف كذا تقول اخص عليه ده وحش ده مش كويس تطلع انت خلي بالك انت ولذلك قلنا ان المؤمن يستطيع ان يعرف عيوبه من ايه من امور خمسة اقدر اعرف العيوب بتاعتي من ايه من مقاييس خمسة دايما في الدروس بندي حضراتكم مقاييس عشان الواحد يطلع من الدرس ماسك حاجة ليه لان احنا قدمنا سنوات طويلة وغيرنا من الزملاء الدعاة الى الله عز وجل ربنا يجعلنا وياكم من خدم الدعوة ويجعله لنا ولكم خالصا لوجهه الكريم ال ال ال ال القضية كما قلنا في الأسبوع الماضي ليس المشكل النصيحة وإنما المشكل قبولها مش مش نصيحه لا ما النصائح كثيره وانت لو فتحت النهارده اي كتاب من كتب الرقائق ها تقرا بقى عن الحلم والتواضع وحب الناس ومحبه الخير و و الى اخره يعني المساله مش عايزه تعليم ها الاخلاق الطيبه والسلوك الحسن يعني مش عايز تعليم بس بالظبط العالم بيعمل ايه؟ انه بيجلو التراب اللي هو بيعلق او الصدف اللي بيعلق بالقلوب كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ان القلوب لتصطاء كما يطاء الحديد وما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله والاستغفار ورايناه كيف كان يستغفر في اليوم ذاك مره من اي ذنب كان يستغفر رسول الله لكي ايه؟ يعلمنا عشان ايه؟ لان هو الاسوه هو الايه؟ الاسوه ولذلك قال مثلا يعني قال يعني اوشك ان امر امتي بالسواك تضرب اسنانهم تضرب يعني ايه؟ تتبرد او تتبرد او تتآكل من كتر الايه؟ من كتر الايه؟ السواك مثلا يعني هذا فسلك بسيط السواك مر- مسخرة للفم مرضاة للرب مطررة للشيطان ما لكم تدخلون علي قلحا قلحا يعني ايه صفر الاسنان وبالذات الاخوه المدخنين ومدمنين الشاي الاسود ها كل دول ايه اسنانهم لا السواك وثبت علميا ان ال- الاخوه بارك الله فيهم اطباء الاسنان عملوا جابوا عشرة من اللي بيعملوا اسنانهم بالسواك بس خلي بالك السواك الناشف ده مش هو السواك ها السواك له ريحه اللي هي ماده البكتين المره اللي هي بت- بتدخل اي نوع من الميكروبات لذلك السواك لما تلاقيه فاضه ولين هو ده السواك الاصلي اما السواك الثاني ده انا مش عارف الاخوه اللي بيبيعوا بره يمكن يضربونا انا خارج لكن السواك ما اعرفش هو بيبيعوا سواك ولا لا انا ما بشوفش لكن اكيد يعني اه اللي خلوهم في رمضان بعد ما كانوا بيبيعوا شراب كانوا بيبيعوا زبادي فخلي بالك المهم المهم المهم ما هو الدين بيق- العلامه يسعى خش ورجوتهم مرات ومرات ان بلاش ناحيه الشارع التحرير يرجعوا ورا والجنبين ويسيبوا الشارع بره المهم ما علينا ما علينا مفيش شيء يعني في ليه ان ال- المحافظ عدى وزعل واتضايق من المنظر فمش عايزين يعني نصطدم يعني بالله احنا ممكن يعني نغلس ونقول لا ازاي هيقعدوا غصب عنك طب ليه؟ ليه؟ عايزين منظر المسجد كده يعني ها ولا مش معايا؟ يعني برضه يا اخوان اللي بيبيعوا بره يا ريت كل سنه دلوقتي بلاش بلاش ناحيه الشارع التحرير ها لازم نصطدم بحد ها وخليها مش معنى كده يعني لا والله لا خوف ولا غيره لكن احنا بتسير امر الدعوه لان الراجل ما بيامرناش بمنكر ها ولا بينهانا عن معروف لو انت عايز انسيابيه في الشارع ها ومش عايز المنظر ده لان برضه هيرجع ايه لو صدمنا بيه يقول لك الله ما هو في قانون ايوه في قانون والقانون بيقول ان لازم اللي بيبيع ده يكون معاه مش عارف رخصه ادخل في موضوع إيه ليه؟ فهم الناس مغمضين يعني بمزاجهم فكويس ان خليهم مغمضين لكن لازم تفتح عينهم انت حر ده المهم فالاطباء بتوع الاسنان جابوا 10 اللي بيستخدموا السواك و10 اللي بيستخدموا فرشه الاسنان بالمعجون معجون المعادين ده خلي بالك اوعى برضه قانع ولا قواعد يعني بعد كده ما تستخدمش فوق استخدم يا اخويا استخدم وين ولا دي سواك بس في نقطه قال لك ان ال- العلماء قالوا ايه بعد ما المؤمن المسلم يستاك ها تتكون في اللعاب ماده خدوها حللوها وجدوا انها لا هي من ماده السواك ولا هي من تركيب اللعاب وانما تكونت ماده جديده قادره بفضل الله على قتل 71 نوع من البكتيريا في الفم بما لا تستطيع المعاجين المختلفه ها ان أن- ان تقوم به فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لم يترك شيئا فيه خير لامته الا وايه؟ الا وحثه عليه وامرهم به لانه حنين على الامه يعني تلاقيه مثلا ايه اب تلاقيه اب اخ تلاقيه اخ صديق صديق حبيب حبيب تجده من اي زاويه تجده عظيما صلى الله عليه وسلم سبحان الله تجد فيه الابوه تجد فيه الزوج الصالح تجد فيه القائد المحنك تجد فيه سبحان الله السياسي البارع تجد فيه كله ها؟ ويتعامل مع الكل مع ال- واللي تحته كل واحد يديله ايه حجم امرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم ولذلك امر الدعاة قال خاطب الناس على قدر عقولهم اتريدون ان يكذب الله ورسوله ها يعني بكلم الناس بكلام هم ما يفهموش هو صح يقول لك الله غلط الحته دي والرجل يكذب بشيء يستر وانا اذكر سنه 57 ايام الكلبه لايكا اللي طلعت في ال- في ال- في سفينه الصباح في كلبه كان اول ما قبل الجزائر ما يطلع في كلبه حطوها ها اشهر كلبه في ال- في العصر الحديث ها وطلعوها في سفينه الفضاء وبتاع فالناس عين ال- على المخرج على قده وراح فين راح فين الكلبه دي؟ يقول لك بتطلع ده بيقول هتكون ابن تحت القمر استغفر الله العظيم هلا ده كفر ليه يا عم ايش كفاره هلا ايه إيه اللي دخل في الكفر خلاص يا عم ازاي ده بل واحد بينفوت من اقطار السواد هو نفذ من اقطار التنفيذ والخلق الله هو ده انت ربنا على الخريطه درستش ارصاد وجغرافيا وعلم فلك تعرف ان الكلبه لا الكلبه ولا ولا بتاع الكلبه طلعت آه، كم كم كيلو فوق ها فاللي مش فاهم ها وال- وال- والجاهل عدو نفسه الجاهل يبقى عدو يا اما تقتنع برايه يا رايك انت غلط وشوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه الا وهو سبحان الله يعني خير يامرنا به شر ينهانا عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك لو حافظنا على سنته لاصلحنا في الحياه اللهم اجعلنا من المحافظين على سنته يا رب العالمين آه، ال- ال- المسلم يقدر يعرف عيوبه بالامور الخمسه اول شيء يعرض نفسه على كتاب الله كتاب الله عز وجل فيه الاوامر والنواهي ابتدي يشوف الاوامر انا قلت لحضرتك قبل كده القراءه بالتدبر تبقى ازاي في المصحف معاك ورق جنب المصحف ابيض ما فيهوش وسط المصحف حاجه لا فوق ولا وصيه ولا خالص الا اذا كان قرانا خالصا ما يبقاش في ورقه او مسكيه او شيء مكتوب طبعا بمصحف كذا تروح حاططها وسط المصحف لا ولا فوق المصحف لا يعلو على كتاب الله شيء ولذلك يكفر من يضع المصحف في حجر اساس يحط المصحف ويحط عليه اسنان ويبنوا فيه بيت والبيت او المبنى يجي فيه ناس يشربوا خمر و- و- وناس اهل نجاسه وفسق وفجور يقول لك فتح البتاع وحط المصحف هذا حرام ويكفره الامام احمد فما فيش داعي لهذه الحركات شو واحد يبني عماره ويحط في حجر الاساس او في الصف تحت مصحف هذا حرام لا يعلو على كتاب الله شيء واذا كان الكافر الوليد ابن المغيره لما وصف القران ماذا قال؟ قال ان لكلام محمد لحلاوه وان عليه لطلاوه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر وده كافر هذا ما قاله في كتاب الله يبقى إذا طريقة التدبر في القرآن أو تلاوته للحزب بتاع القرآن بتاعك اللي بتقراه كل يوم أو الجزء أو الاثنين أو الثلاثة الصفحة فيها آيتين أمر مثلا ربنا في الصفحة دي أمر بكذا وكذا تكتب يبقى في كراسة عندك للأوامر تكتب فيها الأوامر وكراسة أخرى للنواهي وبعد ما تخلص تقول الجزئين اللي انا قريتهم دول فيهم سبع اوامر مثلا وعشر نواهي تعرف نفسك بقى تقول السبع اوامر دول انا بأتمر بكم امر فيهم واحد اثنين السبعه كلهم تعلم على ايه علامه حمراء كده او خضراء على ايه على الامر اللي انت بتعمله في النهي نفس القضيه عند النهي تشوف انت كذا وكذا وكذا تعلم تقول الحته دي عملتها الحمد لله او مواظب عليها او بحاول يبقى دي طريقه التدبر يبقى تعرض نفسك على كتاب الله تعرض نفسك على كلام رسول الله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مفيش خير زي ما قلنا الا وامرنا به مفيش شر الا ونهانا عنه لما قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تمثال او كلب وفي روايه ثانيه او صوره سيبك من التمثال والايه والصوره تعالى للكلب الناس اللي هم بيربوا الكلاب يدخلوا في المزادات جيب الكلب من دول بمبلغ غالي ما فكرش عن الكلب ابو رخصه ده رخيص لا واكله يصرف على عيله وعيلتين المهم يقول لك يا سيدنا الشيخ الكلب ال- ال- اللي شكله جميل وشيك قوي ده ها آه، آه، نيجي نصرفه يعني مثلا يعني ابوه مثلا ها ده مش معقول هو كلب صح ولا لا وفي برضه مكروه الكلب سواء تنظفه ما تنظفوش تلمعه ما تلمعوش تغسله بشامبوه بامبوه كامبوه ما ما ما- هو برضه كلب خلاص السؤال ماشيه كده ده في مكروه في مكروه فمهما تقول لي في الكلب انا ال- الكتاب والسنه بيجيبوا لنا من الاخر ما بيسيبوناش نجرب انت ليه تجرب؟ ما تاخد الكلام سمعا وطاعه يا رب وقالوا سمعنا واطعنا والراجل الالماني عالم الكيمياء قال ها الله محمد ده بن عبد الله ما كانش يعرف حاجه قال ايه؟ قال اذا ولغ الكلب في وعاء احدكم فليغسله سبع مرات ولاهن بالتراب تراب ايه يا عم؟ ده الراجل اللي بيقول ده انا عندي ده هو اللي بيقول مواد كيميائية في المعمل تستطيع قتل أي نوع من الميكروبات والجراثيم والفيروسات. جرب جاب لعاب الكلب في الطبق ويضع جميع أنواع المنظفات والمطهرات والكيماويات اللي عنده وبعد ما يدعك الطبق وياخد بقايا من الطبق ويحطها تحت الميكروسكوب يجدوا ميكروب الكلب ما زال موجودا فلما دعك الطبق بالتراب وخد بقية ما في الت- ما في الطبق ليضعه تحت الميكروسكوب فلم يجد ميكروب الكلب فلم يملك إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مفيش نقاش يبقى هنا ب- ال- ال- ال- الاسلام ما بتبقاش مجرد في امور معينه بلاش تكلف البيت خلاص علاج على الامراض اللي بتحصل للاطفال وامراض الحساسيه والحاجات دي كلها والبيوت النهارده يا دوب مقضيه ال- البني ادمين خلي بالك انت لكن يعني المهم ما علينا عشان ايه ما نتوهش في القضيه تعرض نفسك على كتاب الله تعرض نفسك على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف عيوبك تعرض نفسك على عالم يعني تثق في علمه يقدر يقول لك عيوبك والله يا سيدنا الشيخ انا ليا شغلانه بعمل فيها كذا يقول لك لا غلط العلم بالفقه دي صح لا والله الفقه دي مشكوك في امر دي وهكذا العبط وبعدين ال- ال- الامر الرابع ان يكون لك صديق اخ مسلم في الله يعني ترى فيه نفسك لان المؤمن مرآة ايه المؤمن مرآته اخيه فانت تشوف عيوبك في ايه فاخوك يقول لك خلي بالك يا فلان انت كنت النهارده منتعب قوي انت النهارده كنت كذا انت النهارده مش ولا بد ما عجبتنيش في تربيتك لابنك الفلاني لان انت هتتقبل كلامه لان كلام المحب للمحب ها مقبول حتى وان كان يعني في تجاوزات خلي بالك الشعر قال ايه قال لئن كنت قد نلتني بمساءة ها لئن كنت قد نلتني بمساءة فيكفي اني قد خطرت بذلك ها؟ يعني لو كنت انت قسيت عليا ها ووبختني كتر خيرك اللي انا خطرت ببالي شوف شوف بقى الحب يعمل ايه ها وصل الحب بالراجل قال ايه الراجل مجنون اسمه المنخل اليشكري ها كان يقول ايه قال وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري ها يعني آه، انا انا احب مخه كده هتعمل له ايه؟ آه، احب يا اخويا يعني حتى ال- الحمار بتاعك احب الحمار بتاعتها احنا احنا احنا مالنا بقى حاجه في التاريخ بقى اصل الادب العربي ده فيه عجب المهم ما علينا فانت لما تعرف نفسك على اخ مسلم صديق مسلم ما بتدريش من نصحه تاخد نصحه ايه؟ بقبول حسن ليه؟ لان انت شعب بتصفه وحاسس ان هو ملوش آه، يعني غرض مش كويس في انه ينصحك النقطة الخامسة اللي تاخد منها عيوبك ألسنة من يكرهوك أو من يكرهونك من يبغضوك اللي بيكرهوك بيقولوا عليك عشر صفات وحشة على الأقل فيهم صفتين صدق فيهم ثلاثة يعني أن تعرف عيوبك من إيه؟ من أعدائك لأن العدو دايما صحيح هيقول فيك 20 صدق أكيد فيهم ثلاثة أربعة صدق واحد الله لا اله الا الله ولو انت بقى نقيت النفس من جوه يجي العلم يجيب نتيجه فلما انا اقعد اقول ابن حجر قال والصحيح البخاري قال ها وقبل ذلك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى الامر هنا ايه؟ الامر لازم لازم اخرج من درس العلم وانا ايه؟ وانا ابتدي يعني آه، اطبق ما اقول ولذلك كان ابن احمد رضي الله عنه الامام احمد بن حنبل رضي الله عليه كان يقول يا امام لما لا تكتب كتبا؟ ده ليه مش ده العلماء بتكتب كتب؟ كان يقول جمله لطيفه قوي جميله كتبي اصحابي التاكيد نعمه كتب راح بيتك لمراتك الشيخ قال ايه؟ كان بيضحكنا على الكلاب بس هي دي العمليه في مخك طول ال- ما خدتش لا موعظه ولا امر ولا نهي ولا حاجه تخوف ولا شيء مبشر لا سبحان الله لا انا عايزك في الدرس تطلع مستفيد تروح تحكي ان شاء الله وتبلغ من خلفك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آه، توقفنا في يوم الاثنين الماضي عند است- آه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق وقلنا إن النفاق في نفاق فردي وفي نفاق إيه؟ جماعي أقف عند حتة النفاق لأن إحنا بنعاني من النفاق كلنا في نفاق فردي وفي نفاق إيه؟ جماعي المنافق الفردي له صفات لما يكلمك يكذب كذاب لما يعاهدك عهد يغدر بالعهد لما يخاطبك يكشف لما تأمنه أمانة يخون دي صفات إيه؟ صفات المنافق الفردي في نفاق جماعي الأمم تنافق حكامها وتسكت عن مقاسيهم ده نفاق جماعي النفاق الجماعي برضه قلنا إن المنافقين تجمعهم كراهة أمرين كراهة الجهاد في سبيل الله وكراهة الحكم بما أنزل الله لما تلاقي واحد يكره سيرة الجهاد تعرف انه من ضمن الايه؟ شلة المنافقين يقول لك الحرب بتاع 73 ده اخر الحروب طب ازاي واسكت؟ ها؟ غلط كلام ما يتزال الحرب قائمة بين اليهود وبين أمتي حتى تقوم الساعة او في الحديث الثاني حتى يختبئ اليهودي خلف حجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم ان ورائي يهودي فتعال فاقتله ها اللهم لا تحرمنا ان نرى هذا اليوم يا رب العالمين ها وان نكون في طليعه الزحف يا اكرم الاكرمين ها فالمنافقون يكرهون سيره الجهاد سيره الجهاد والعربي كان مطبوع على امر الجهاد وحب الجهاد حتى وصل الامر بالعرب الغيور عن طرف العبسي بن شداد يقول ايه اسمعاني نغمة الاسياف حتى تطرباني خلاه يعني النغمة الموسيقى اللي عن السيمفونية تفوتنا عن طرف الايه صوت الايه صوت السيوف فنغمة ال- الاسياف سبحان الله هي دي بت ايه بتسبب او بتشكل له نغمة او سيمفونية جميلة اه فالعربي بطبيعته محب للجهاد وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار فصفة المنافقين كراهية الجهاد دي نقطة النقطة الثانية كراهيتهم الحكم بما أنزل الله يكره أوي سيرة الحكم بما أنزل الله ده يعني إيه؟ طب أنت زعلان ليه؟ ما إن إحنا نقطع إيد السارق إلا إذا كنت حرامي زعيم صح ولا لا؟ ايش مزعلك من المنقبات والمحجبات الا اذا كانت عينيك زيها صح ولا مش صح الامور دي واضحه يعني اذا لا يكره الحق الا انسان منحرف ولا يكره تطبيق شرع الله الا انسان بعيد عن رحمه الله عز وجل اللهم لا تبعدنا عن رحمتك يا رب العالمين يبقى يا سيدي ترك الرياء والنفاق والتوبه وقلنا ان التوبه اهم ركن فيها بعد الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة قلنا ان ايه ارجاع الحقوق الى ايه الى اصحابها يعني ما تروحش تحج لي وانت واكل قراطين ارض نقطك ما ينفعش لا يقبل الله لك حدا ما تروحش تحج وانت كاتب وصية جائرة ان الولد قد البنت والكارثة ان اليومين دول منتشر ايه الاب يجيب العيال بقول لكم ايه اختكم دي الوردة بتاعتها ايوه يابا طبعا انا بقى ما اعرفش بقى انا باين عليا اليومين دول كده بودع لا ربنا يديك الصحه يا حاج ازاي الكلام ده احنا بداك ربنا يطولك يطول لنا في عمرك يا ابني قول يبارك في العمر يطول في العمر يعني ايه المهم انا بقى هقول اقتراح وده الاب بقى وان وافقتوا عليه يا اولادي انا عارف ان انتوا بره ابوكم وما وافقتوش عليه يا بعض انا مش زعلان انا عايز اكتب لاختكم زي ما هكتب لكم بالله عليك الواد مال ودراعه وابوه قاعد وبيقول انا هودع يعني يقول له لا يا بابا ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام لان الولد يشعر بالحرج ان يقول لابوه لا يروح الاب كاتب للبنت قد الولد يحصل ايه بقى؟ يجي بقى يوم الخطاب ويوم القيامه ماذا يحدث؟ للاسف الشديد البنت تتمتع بالمال وابوها يعذب في القبر وفي النار طب ليه؟ لما؟ ليه؟ اللي عنده بنت واحده بص يقول لك بقول لك ايه؟ عم العمام هياكلوها ده اللي هو لقمه ياكلوها انا هكتب لها اللي ورايا واللي قدامي بيع وشراء انا على حال عيني يا استاذ ما انا عايز اولدكم يا ابن حرام انت ما تقدرش توصي باكثر من الثلث ومن يرث لا ياخذه في الوصيه يعني اللي يورث ما ياخدش ايه من الوصيه يقول لك بس بقول لك ايه انا عايز اموت وانا مستريح ده انت هتموت وانت تعبان انت لو استريحت اذا توقفت وقاف انت عند حدود الله اذا كنت وقفت عند حدود الله هتموت مستريح اذا تعديت حدود الله هتتعب فحاسب من الوصية الجائرة يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة ستين سنة ستين سنة ثم يجور في درهم في الوصية فيكون من أهل النار فيدخلها درهم في الوصية مش يقول لك أصل احنا عندنا بصراحة بقى الولاد يورثوا والس- وال- وال- والبنات لا خبر أبيض والكارثة الأكبر الأب يموت أنا أعرف ناس أسر الأب مات من 20 سنة انتوا في 20 سنة ولسه التركة ما توزعتش طب ازاي؟ طب ازاي؟ يقول لك اخونا الكبير بقى بيدورها بيدورها لمين؟ لصالح مين؟ انت طلع ال- زي بالظبط ايه؟ اللي عنده بنت وصل سن الجواز جالها عريس لا انت صغيره صغيره ايه ما عندها 20 سنه ما توكل على الله يا ابني حطها في رقبه واحد تاني وسلمها له و- واطلع انت من المشكله ده في ناس كل ما بنته تكبر وهي حلوه يتريها بعيني يقول ربنا يستر بطار موجود اه ما- ما- صح ولا مش صح؟ اه ربنا يحفظ يعني نساءنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم احفظهم لنا يا رب العالمين اه اه افرض عنا مجتمعنا شياطين الانس والجن الموضوع خطير الموضوع خطير وال- والمجتمع بقى قائم على امور خطيره سبحان الله لان النهارده بيسموا ال- الخلاعه فن وبيسموا العهر وال- وال- وال- والرقص والكلام ده بيقول لك ده, ده حاجه راقيه وانت اللي بتاع الجامع اللي بتقول قال الله قال رسول والست اللي لابسه الحجاب ولابسه النقاب دي متخلفه ومتطرفه ودي اللي هتخرب البلد التوبه شعبة الإيمان اللي جاية الخوف اصبر يا صفار الخوف لو خاف الناس من الله لما عطوه طرفة عين صح ولا مش صح طبعا اسمع بقى رؤية الأثر هل من خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا ولو أرضى الخالق كما يرضي المخلوق لرضي عنه الخالق والمخلوق أنا عايزك تحفظ الكلام ده عايز تطلع من الدرس وأنت كده لو خاف الواحد مننا من النار ما خافته من الفقر شوف أنت بتخاف من الفقر قد إيه؟ سيدنا علي قال ايه؟ لو كان فقر رجلا لايه؟ الا قتلته لان الفقر ده يعني وذاك الانسان دايما يدعو ايه؟ يستعيذ بالله من الايه؟ من الفقر وليس الفقر فقر ماديات لا ده الفقر فقر ولا فقر دم لا لا انت لو عندك فقر دم ان شاء الله ربنا يبارك في شويه الدم اللي موجودين دول ها لكن الفقر فقر قلوب فقر ايمان عندك انانيه في ايمانك هذا الفقر الحقيقي لكن ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى الإيه؟ غنى الناس غنى الناس سبحان الله سبحان الله الراجل غلبان وحالته بالبلد وقعد قدام الباب فالفقر معدي السلام عليكم عليكم السلام اتفضل قال يعني هتعزمنا على بيتنا ما بيتنا لا اله الا الله فانت تستعين بالله من الفقر ده ها لان الفقر هو اساسا قائم على عدم الرضا وده نوع من الفقر الواحد يبقى عنده الاف وملايين وعنده فقر قال له ايه مش راضي ارفع طب ليه يا ابني ارفع يا ابني ارضى عشان ربنا يديك الرضا من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط توحدون لا اله الا الله الخوف لو خاف الناس من النار وخافته من الفقر لنجوا منهما جميعا ولو رجا الناس الجنه بالعمل كما يرجون الغنى لفازوا بهما جميعا ولو خاف الخالق كما يخاف المخلوق يعني المرتشي بيخاف من مين؟ ها من المخلوق من المخلوق لكن بيخاف من الخلق ممكن وهكذا كل منحرف طالما انه لو خاف من الله كما خاف من المخلوق الخوف ايه كمان لازم الجناح الثاني الرجاء قلنا الاسبوع الماضي ان ال- ال- الوصول الى الله قال بالعكس زي الطائر اللي له راس هو المحبه وجناحان هما الخوف والايه والرجاء والشكر والوفاء وشرحنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للوفاء فكان من قبل ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام والصبر وقلنا ان الصبر على الطاعه اشد على النفس من الصبر عن الايه عن المعصيه والرضا بالقضاء لان ما قضي كان خلاص لا راد لقضائه لا راد لقضائه الرضا بالقضاء والتوكل وتوقفنا اخر درس اللي فات عند ايه عند التوكل النهارده ان شاء الله نبدأ في الايه بالرحمة الرحمة يعني الرحمة هل ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا يبقى الرحمة هنا جت على مين؟ على الصغير تعالى لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ قال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله قال إن البعير يشكو إلي من أنك تحمله فوق طاقته اتقوا الله بالبهائم العجماء بهائم العجماء اللي هي ايه؟ اللي ما بتتكلمش يعني اتقوا الله بالبهائم العجماء واخواننا المسلمين في فرنسا هم بيحملوكم السلامات يعني الحقيقه ف بيقولوا ده هنا منتشر قوي حكايه جمعيات الرفق بالحيوان قلت والله احنا نتمنى عندنا نعمل جمعيات الرفق بالانسان يعني احنا انتوا عندكم جمعيات الرفق بالحيوان واحنا يا ريت يبقى عندنا جمعيات الرفق بالانسان تروح مصلحه من دول تقدر مصلحتك يبقى ده رفق بالانسان ها؟ المواقف يبقى خدمه الجماهير ده رفق بالانسان الناس تبقى رحيمه وودوده على بعضها ده رفق ها فالرحمه صوره او صفه من صفات الله عز وجل يجب ان تتخلق بها ترحم الصغير ترحم كبير السن لان قال اللي يرحم كبير السن ربنا يقيده في كبره من ايه من يرحمه يقال هو في الكبر اللي يرحمه لكن انت قاسي في صغرك على كبير السن يبقى خلاص ثق تماما انك عندما تكبر لن تجد من يرحمك كما تدين الرحمه التواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير مثلا التواضع يدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير يعني ايه تواضع؟ يا واحد يقول لك انا متواضع؟ لا التواضع ألا ترى أن رأيك هو الصحيح ورأي المخالفين هو الخطأ لا الإمام الشافعي الله يرضى عليه صلى في مسجد الكوفة الكوفة دي بلد مين أصلا من الأئمة بلد أبي حنيفة الإمام الأعظم الشافعي عندما يركع يرفع يديه وعندما يرفع من الركوع يرفع يديه زي تكبيرة الايه؟ الإحرام كده كل حركة عنده ايه؟ صلاة رفع وبعدين ترك القنوت في صلاة الصبح وهو اصلا الامام الشافعي مذهبه ان يقنط هو مالك يقنط في الايه؟ في الصبح الامام احمد والامام ابو حنيفه ما عندهمش قنوت في الصبح لما الامام ابو حنيفه عنده قنوت في الوتر وكل واحد عنده سنده هذا خلاف في المتاهه فبصوا ليه الامام الشافعي لا بيرفع ايديه عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند السجود وبعدين سبحان الله بي- بي- بيترك ال- ال- القنوت في ال- في ال- في الصبح وبيقنت في الوتر وابو ح- والامام الشافعي يصلي الوتر ركعتين شافعي وركعه واحده وتر الامام ابو حنيفه يصلي ثلاثه على بعض بوتر- ب- بقنوت فالامام الشافعي راح مصلي الناس عينيها عليه في العراق عايزين يشوفوا العالم اللي اللي من نسل النبي ده صلى الله عليه وسلم الامام الشافعي قال له الله الله الله الراجل ده ايه؟ يا امام قال له نعم انسيت مذهبك؟ قال كلا ولكن احترمت رفات ابي حنيفه فانها مأسونة في هذه الارض مش كل عيل صغير عمله كتاب يتجرع على اهل العلم لا لا لا غلط غلط وعلى العلماء يلموا العيال بتوعهم يلا. وكل واحد فاهم يعني انا بقول ايه اللي اعرفه صح المهم المسلم من الواجب سبحان الله العظيم ان يتواضع للناس صفات التواضع ايه بقى صفات التواضع ان اذا هددته هز يعني ايه يعني لين اللي هو قال فيه رؤية أثر من الناس من هو سريع الغضب سريع الكيد يغضب بسرعة وإيه ويرجع بسرعة ومنهم سريع الغضب بطيء الفي ده أنا كده يضربون عامل زي أحيانا ضربك تبقى هنا تزعل الأوان و- يعني تزعل في ثانية وتصالحها في ثلاثين أو العكس برضه هذا راجل نكد يعني عشان الست تزعل وبرضه أحيانا في ناس نكد تفضل الست سبحان الله يعني الراجل ضربون على أسفل الأسباب تفضل تصالح فيه من 30 سنة لسه ما تصالحش ربنا يهدي الحال ومن الناس بطيء الغضب يعني حليم او فين لما يزعل سريع الفجر حلو قوي ده اللهم اجعلنا من هؤلاء حلو قوي ومنهم بطيء الغضب بطيء الفجر يعني ها الزعل بتاعه بعيد قوي لكن برضه لما يرجع ما يرجعش بسهوله انا عايزك تبقى بطيء الغضب سريع الفجر عايزك تبقى بطيء في الغضب ما تغضبش بسرعه لما تغضب قوم اتوضى زعلان ومتنفذ وانت قاعد اقعد تتنفذ وانت واقف اقعد لا نفع لا كده ولا كده سيب البيت وامشي لان وجودك نكد في الارض يعني وجودك مش كويس في البيت دلوقتي وبعدين برضه الايه الاطراف المعنيه تشم نفسك ها وتعيد ترتيب الاوراق ويعني كده زعلان اطلع على الجامع اقعد مع واحد غير زي الشيخ عمر كده يقعد يمسكك بقى يهريك بقى اوامر ونواهي تنسى هو شويه واحيانا اطلع المنبر ابص في عيني كده على المصطفى ده اللي حاطط خده على كتفه ومكشر واللي والعياذ المقصر الجبين الله اقول يا رب الله طب انا عقبال ما افك كده انت ان شاء الله افك وع- يعني ده عايزه تلك ساعتك وبعدين عقبال ما يتهيأ له الخطبه ده عايزه تلك ساعه كمان والشمس زقنا مره الخطبه خلصت ولسه ما فكش طب انا افكه امتى؟ ربنا يهدي الحال التواضع التواضع اللهم اجعلنا من اهل التواضع يا رب سيدنا الحبيب كان استاذ التواضع صلى الله عليه وسلم وترك الكبر والعجب اه كل واحد بقى يعجب بقى بيعجب بماله بيعجب بعزوته بيعجب بعلمه ها اللي يتفاخر ب- ب- ب- ب- باللي عنده كل عجب وترك الحسد انا عايز اقف نقطه عند الحسد الحسد الحسد ده انسان لا يرضى بتقسيم الله مين اللي قسم المعاش من الناس؟ قال ده صحيح وده مريض ادي ده عيال وده ده بنات وده ده اولاد وده ده اولاد وبنات و- وما اداش ده خلي بالك وسع على ده وضيق على ده ها علم ده وده ما طلعش متعلم واحد يفهم والتاني مش فاهم واحد ذكي جدا وعبقري والتاني غبي وتفكيره على قده خلي بالك واحد له قيمه في الناس والتاني ما همل في المجتمع تقسيم الله ومش معنى كده ان ربنا رضى عندهم مش رضى عند الموضوع ده يجي الحاسب بقى هو عايز ايه هو عايز يعيد التقسيم بس بوجهه نظره هو عارف قلت لك من قبل لو اعطيت مفاتيح الجنه لعبد من العباد يا محمود يا احمد يا نبيل يا ابراهيم يا اسماعيل ها خد مفاتيح الجنه اهي دخل اللي يعجبك واللي انت كنت متضايق منه في الدنيا ما دخلوش يبقى داخل وقفل عليه الباب يقول لك احنا عايزين زحمه لا احنا هندخل لا اللي عاجبنا ولا اللي مش عاجبنا لان الانسان بطبيعته اناني اناني ها اه سبحان الله بلاش لا في الحج الناس بتوع المملكه برضه ربنا يبارك فيهم عشان انت عايز من اول كان خاطرهم من كم مره كده المهم يعني ها يبقى ايه بيجيبوا عيش يوزعوه على الحديد مين اللي ياخد العيش؟ الغلبان اللي معاه فلوس ناس محترمين ولا اسالك انت يا عيب يا استاذ انت لا ده انت جاي حد سياحي ودافع لك 9000 جنيه ده كانت على الرغيف ابو ابو رياض ده كده يا استاذ وحد يكره الخير لا اله الا الله الله تاكل شحت الله تاكل شحت في الارض الحرام ده حرام عليك وانت في الارض الحرام اي حاجه بلاش وراجل عين عارف انت الراجل الغلبان ده ده مقبول بنك وبنك كده حته رخامه بقال ده ولا ايه واحد غلبان وماشي تعبان وهلكان راح راكن راكن دماغه هيريح وانا دايخ ولا ايه واحد جه ايه واقف قدام قال الله في الاب يوزعه يا سكر يا رز يا حاجه من دول راح واقف اه اصرار صارم الباب ما فتحش الشمس دخلت على اللي ورا فبدا كل واحد يسال اللي قدامه انت اخينا انت ايه؟ ابدا والله انا جيت لي قبول لغايه ايه اول واحد يا استاذ انت عارف ليه انا ابدا انا كنت تعبان وانا ماشي في السكه بس ماشي دماغي انا بس طب ما تمشي انا امشي تعمل لما واقف اول واحد ففي ناس تلاقي ولا رب العالمين هو يعني هو اي حاجه خلاص هي حتى مصيبه واشعب وهو زعيم الطماعين ليه يا جماعه الشرطه واخداهم ها اربعه خمسه كده على امير المؤمنين قال الله يبقى واخدين ويعملوا ايه؟ يسووا حاجه اتاني دول شعراء كتبوا امير المؤمنين بالقصائد بتاعتهم فجابوا امير المؤمنين عشان ايه؟ يجلدهم اسعد ايه نفسه واقع حوار تعالى انت بقى انت ومت انت ومت ايه؟ لا تهمة لا تهمة ازاي؟ انت مش جامع دول ابو مؤمن دول الاول دول الشعراء اللي كتبوا امير المؤمنين قالوا انا من الغاوين والشعراء والشباب والغاوون انا انا انا غاوي او اي حاجه ففي ناس كده سبحان الله في الطبع المؤمن قانع بما قسم الله فلما تقنع بما قسم الله لك وحكيت لك الحكايه الرمزيه ها الراجل الصياد اللي صاب قبعه قبعه الصوره غير كده تصرف ليه العصفوره الدم يعني انت هتاخدني وتذبحني وما تعيش لي حاجه اقول لك ثلاث حكم حكمه وانا في ايدك وحكمه وانا على الشجره وحكمه وانا على الجبل انا بقى حلو قوي قول الحكمه قالت له لا تصدقن بكل ما يقال لك كل حاجه ايه صدقني انا ماشي هطير على الشجره قال له لا تندمن على ما فات طيب قال يا مسكين انت لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي سبيك جدها تزن ألف مثقال راح عضوا على ايه؟ على الضاع يا خبر ابيض ألف سبيك قد كده سبحان الله بعد فرط على الجبل صاحبتي وراء قال فين الحكمه الثالثه؟ قالت الحكمه الثالثه ايه؟ انت لا نفعتك لا نفعتك الحكمه الاولى لا تصدقن كل ما يقال وانت تصدق ومعقول انا عصفوره ان لو زادت 5 5 جرام يبقى في الحوصله بتاعتي وبعدين بتندم على ما فات تندم لا تندمن على ما فات فالحدود انسان لا يرضى قسمه الله عز وجل الشيء شيء يطلق الملك جاب اثنين او الامير جاب اثنين من اهل الحسد والعياذ بالله ربنا يبعدهم عن الحسد واحد حسود وواحد بخيل بالصفات السيئة قال كل واحد يطلب طلب والطلب الاولاني هد الثاني ضعفه يعني الاولاني وقفه اروح مدي وادي الثاني ايه ضعف طلب الاول الاولاني حسود مش ممكن يقول الاول لان الثاني هياخد ايه ضعف والثاني ولا يقول لها انت بخير مش عايز ان ايه الثاني ياخد لا انت قول الاول لا انت قول الاول لا انت قول الاول الامير ده غلط قال ان لم ينطق احدكما لقطعت اعناقه واحد ينطق وانت حدود فالحدود قال افقأ لي عينا عشان الثاني ايه يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب الحسد يعني اهم يقسمون رحمه ربك ربنا اللي قسم في الازل ولو عايز يعيد التقسيم من جديد الله قد قسم في الازل خلاص ده غني وده فقير وده صحيح وده مريض آه، ده مبتلى وده معافى نسال الله ان يعافينا في ديننا ودنيانا وعاقبه امرنا وعاجله واجله عرف ترك الحسد وترك الحقد وانت فاهم وترك الغضب فتح الكلب اهي ضرب واحد تعال لاعمال اللسان شعب الايمان سبع حاجات التلفظ بالتوحيد ما تتلفظ بالتوحيد يا جدع لا اله الا الله سبحان الله شوف لو ربنا قبل مننا توحيد يعني توحيد واحد لا اله الا الله مره ها لرجحت بما في السماوات وما في الارض لا اله الا الله تلفظ بالتوحيد وتلاوه القران في اعمال الايه؟ فاهم؟ تلفظ القران وتعلم العلم سواء انت معلم او متعلم بتسال فتستفيد انت والعالم يجاوب وياخد ثواب والمستمع يعني يستفيد من الاثنين والمحب ها، اللي يحب الناس كلها برضه ايه يحشر في زمرات اللهم احشرنا في زمره المحبين للعلم يا رب العالمين تعلم العلم وتعليمه والدعاء الدعاء ده بايه باللسان برضه ولا ايه باللسان بس ايه الدعاء يبقى من القلب باي صيغه في ناس بقى تزهق قوي يقول لك يا عم ده انا قاعد ادي 10 سنين بدا الواد ينجح الواد ينجح الواد ما بيصير حاجه من الاثنين يا اما الواد خايف وده نصيبه مش نصيبه يعني ده ده ثمره خير خيبته او انه ابتلاء من الله عز وجل وربنا بيبتليك وما عليك الا ان تدعو برضه انت مكلف بالايه؟ بالدعاء لان اما ان يستجيب الله او يرفع عنك بلاء او يعني يدخر لك هذا ثوابا في ميزان حسناتك يوم القيامه الدعاء بس ادعو الله وانت مضطر سوف يستجيب الله لك اما يجيب المضطر اذا دعاه الدعاء والذكر الذكر بانواعه اعلى مراقب الذكر ايه؟ تلاوه القران تلاوه القرآن. اعلى مراقب بعد قول لا اله الا الله الذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو ربنا فيهم ايه والذين هم عن اللغو ايه معرضون اللغو كلنا عايشين على اللغو كلنا عايشين على اللغو والعياذ بالله واللغو ده والعياذ بالله رب العالمين يدخل الانسان في مداخل سيئه اللهم احفظ السنتنا من اللغو يا رب العالمين تعالى يا سيدي لاعمال اللسان خلصنا اعمال القلب خلصنا اعمال اللسان تعالى لاعمال البدن تشتمل على ثمان وثلاثين خطة ثمانية وثلاثين قطة ثمانية وثلاثين شعبة ثمانية وثلاثين قطة أول شيء التطهر حسا وحكما التطهر حسا عرفناه يعني إيه؟ يعني الثياب بتاعتك طاهرة البدن بتاعك إيه؟ طاهر ويتوقف عند الطهارة سن الطيار الست اللي بترضع ها؟ الست اللي الأمهات يعني طالما الولد الولد لسه ما بياكلش وتبول على ثوب امه ينضح بول الصبي بالماء الام تشيل ايدها ميه وتحط الايدها المبلوله على الجزء اللي الولد تبول عليه وتصلي بثيابها هذه لكن لو المولوده والطفله بنت لازم الحته اللي اتجوزت عليها تتغسل بول الصبي ينضح وبول الجاريه يغسل لكن لو الولد او البنت رجعوا دول يسموها بنت كسرت ولا الواد كسرت او رجع حاجه من بطنه دي بتبقى ليها ريحه صح ولا لا؟ هنا بقى دي نجاسه زيها زي الايه؟ الغائط زيها زي الايه؟ الغائط فانت تقول لمراتك لا لا لا ما ينفعش تصرف الجلابيه دي تقوم تغسليها الحته دي ايه؟ يتغير الجلابيه دي نقطه مهمه ثانيه نقطه ثالثه مهمه جدا الست بتغير لابنها صغير رضيع اصابت يدها النجاسه هل تنق- ينقى وضوءها؟ لا تروح تغسل ايديها من النجاسه ووضوءها صحيح يعني الست هتغير ابنها كم مره في اليوم كتير وعشان يحصل على الايه على الام بايسر المذاهب ده في مذاهب اخرى طبعا اسمع اراء اخرى من العلماء بس انا بديك الايه اليسر لاهل بيتك اليسر لان الدين ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم عشان لكي لا ايه لا يدخل الامه في حرج عليه الصلاه والسلام من مسائل الطهاره المهمه قوي ولا حرج في الدين سنه المعاشره بين الزوج وزوجته اراد الرجل الاغتسال يجب ان يسبق للاغتسال ببول او نوم ترجمها عربي فصلى على رسول الله حدثت الجنابه هتقوم تغتسل لو اغتسلت دون ان تتبول اغتسالك صحيح وتصلي به ولكن اذا تبولت بعد ذلك فركب غسلك لوضوءك لان الفقه مهم الفقه بقى في الناس عايشه ايه يلا يسمع العالم ويسمع هنا يأتي العالم تقول ماشي لكن يستمع العالم ويسمع منه البركه الله فيكم ويدعي له دعوه كده يمكن تحوط في جدته ولا جدته اللي خلفوه آه، ربنا يكرم الحاج واحنا متصدقين بابونا على المسلمين سيبونا براحتنا يلا هنعمل ايه المهم ربنا يبارك فيكم رحمه الله ويبارك المسلمين جميعا حدثت لك جنابه اردت الاغتسال لا بد قبل الاغتسال من التبول ليه لان البول سوف يطرد قطرات من المني قد تكون في مكانها كان الوضع واضح كده بقى ها لكن انت رحت اغتسلت من غير تبول جيت لما تبولت البول طرد نقطه او نقطتين من ماء المني فضلت كده مره اخرى ثابت اظن ها؟ ها ها؟ واضح ده مهم الفقه الفقه مهم كل ما نجد نتكلم الفقه يقول لك آه، كانوا في حكايه يا ابني انت عايز تزربش احنا عايزين نفهمك امر دينك ودي امانه يبقى اذا هذا بس الست عايز تغتسل ضروري تفك ضفيرها ان كان يعني لها ضفائر اليومين دول ما اعرفش حد بيضفر اليومين دول الله المهم يعني لو في ضفائر قالوا لي ضروري تفك ضفيرها المهم بس الميه توصل الى جذور الشعر ليطمئن ان المراه اوصلت الماء من الامتداد الى فروه راسها مش ضروري بقى الايه الشعر اللي يهمني الايه طول الراس يدور الشعر وصل لها الايه وصل لها الماء وصل لها الايه الماء ولذلك بقى الموظفات اللي بيروحوا للكوافير اشك في اغتسالهم واشك ايضا في صلاتهم مش مظبوط ولا مش مظبوط مأموني على الوضع واحده بتدفع آه، انا مش هقول ارقام لان انا بس جاهز الارقام ده ما شاء الله اخواتنا الستات بينصحوني بيتصلوا بالتليفون هذه التشكيل الارقام اللي بنقولها دي ده الكوافير بياخد انا مش هقول لك رقم عشان احترمهم عليه فالمهم ايه المهم خلينا هنا فهو ال ال ال احنا بنتكلم عن المسلمات الملتزمات المصليات ال- التقيات الحافظات يعني ايه اوامر الله عز وجل اللهم اجعل نسائنا منهم وبناتنا واخواتنا يا رب العالمين ففي نقطه دلوقتي ثالثه الست مراتب امتنع عنها دم الثوره ما بين صلاتي الصبح والظهر الظهر لسه ما جاش وتيقنت المراه انه لا اثر للدم خلاص لا تغتسل يبقى عليها صلاه الايه؟ الصبح طالما ان الايه؟ الوقت الثاني ما دخلش نقطه ثانيه الست صايمه قبل الغروب بلحظات نزلت الدوره فسد صيامها ويجب ان ايه؟ ان تعوض هذا الايه؟ هذا اليوم الكلام ده في الفقه مهم مهم صحيح هو مش وقته لكن يعني اهي ايه؟ معلومه جت من ايه؟ في- على حكايه التطهير حسا وحكما طب حسا عرفناه حكما يعني ايه؟ التطهر حكما المؤمن اصلا لا ينجس حتى الجزار المسلم او الفرارج المسلم تاخد منه الحاجه اللي ذبحها ها حتى لو ما سماش عليها فذبيحته حلال المؤمن يذبح على اسم الله سمى ام لم يسمي ها ال- المؤمن المؤمن يذبح على اسم الله سمى ام لم يسمي طالما انه بيوحد الله خلاص يبقى ذبيحته حلال حتى لو ما سماش لانه اصلا هو مسمي ها خلي بالك اه المؤمن طب اكتشفت بعد ما جبت الفرخه او الذبيحه او اللحمه ان الجزار او الفرخ ده ايه مش مسلم انت بين امرين الحاله دقه يعني او الشركه يعني ما ادري طبعا دي طبعا الحاله العامه والشامله واللي هي يعني يعني فانت تسمي الله وتاكله طبعا ده الحته اللحمه لو رحت المريخ هتروح وراها لو القطه خبطتها ونزلت هتجيبها من المجال من تحت انا برضه يعني بتكلم يعني لا الله ده حته قد كده ده ولا تدوز بالذهب فالمسلم سبحان الله اذا اكتشف ان اللي باع له الحاجه دي مش مسلم ها يبقى هو يسمي الله بقى دي تختلف عن اللي جاي من بره نتكلم عن اللي مذبوح عندنا اللي جاي من بره ده موضوع تاني خالص يا شيخ نسمع انا بقى فامر الذبائح في جوكة مصر تختلف عن امر الذبائح الاتيه من اوروبا او امريكا او استراليا او غيرها لان هذه الذبائح لا تذبح لا يراق دمها يراق الدم وانما تفعق بالكهرباء او بالغاز او بتضرب على دماغها دي معروفه فدي منخنقه وموقوذه ومترديه ونصيحه كل ده حرام الاكل منها وعلاوه على هذا ان الفقه الاسلامي عظيم الامام مالك الله يرضى عليه صاحب الصغير قال معلومه لطيفه قوي قال ان الفلاح او الراجل ماشي ورا البقره بتاعته راح توقع الطير في راسها كده اتحفرت عايزين يلحقوها قبل ما ايه قبل ما تموت يعمل ايه قال بالسكينه انا هيديلها ويروحوا قاطعين عشان الدم ينزل هو بيتكلم عن الناحيه التزكيه الشرعيه ما كانش يعرف ان بقاء الدم داخل البهيمه يسبب السرطان سبحان الله يعني السرطان الموجود في اوروبا منتشر ده من اثر ايه؟ من اثر ال- الاكل الغلط اللي ايه؟ اللي بياكلوه والنهارده الانجليز كلهم بيطالبوا ان لا تؤكل الذبائح الا بعد الذبح كما يفعل المسلمون. امر انا شوف سوف يفرض الاسلام نفسه سوف يفرض الاسلام نفسه امر يعني سبحان الله طبيعي تماما سوف يفرض الاسلام نفسه ان شاء الله وسبحان الله يعني لقد رضي الله لنا الاسلام دينا والله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يظهره فالاسلام ظاهر ظاهر والغد الاسلام ان شاء الله رغم كل هذه الايه المحاذير وانني احيي جميع المسلمين سواء في رواد اسد الانفراد الذين احبهم حبا جما والاخوه المسلمين الذين كنت معهم منذ ايام في فرنسا من التبرعات الضخمه التي آه، وصلت الى هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه التي وصلت لاخواننا المسلمين في البوسنه والهرسه وحقيقه هذا هو املي دائما في كل مسلم واملي دائما في المؤمنين الذين يعني آه، يحاولون نصره المسلم في اي مكان وفي كل مكان اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين يبقى التطهر او التطهير حسا وحكما خلاص المؤمن لا يندم انما يغتسل عشان ايه عشان امر الله عز وجل امره بها ويدخل في اجتناب النجاسات شوف الرسول كان حريص علينا قد ايه الا تتبول في الماء الراكد يا سلام يا رسول الله يعني شويه ميه كده راكده بس توشر ما حد يحتاجهم او يعملوا ريحه او مشروب او غيره وبعدين قال ولا تتبول في شقوق الارض الرسول واخد بيه الحرص عليك لغايه ايه في شق الارض اعتبار شق الارض ده فيه اه فممكن تاذيك سبحان الله يعني شوف شوف الحلاوه بقى وبعدين قال ولا تتبول في الارض الصلبه لا هو الرسول كان درس قانون نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهي عشان ايه تعمل ما غشاش البول عليك وقال لك ما تتبولش قائما برضه نفس القضيه يا سلام كل الكلام ده كله سبحان الله والله الست العالمه الالمانيه عالمه الطبيعه قالت والله ان محمدا نبيكم ما ترك لكم شيئا حتى اداب دورة المياه الا وشرحها لكم عايزين اكتر من كده بقى ها يعني من بدايه اداب ضبط الميه لاداب الاكل وليه احنا طبعا اشوف الاسلام عمل لنا في الاكل 31 نوع من اداب الاكل من السنن المحمديه العظيمه احنا هنتعلم في البخاري حاجات السنه مقامها كبير اللهم اجعلنا من المحافظين عليها يا رب العالمين وستر العورة عورة الرجل فين وعورة الست فين صاحب الله والله يا باشا النهارده الدرس ده داخل في الفقه أهو. عورة الرجل من السرة إلى الركبة يعني لعيب الكورة ها لازم ايه لازم يطول الكورة السباح العالمي ها لازم عمليه دعوه يقول لك اصل ما ينفعش الله عنه نفسه طب يعني انت انت ايه هتتفرج على كمان ايه الراجل الخايف بتاع كمال الاجسام طالع حلوه لك يا ابني كده ده ايه اللي انت عامله ده ده حرام كل ده حرام ما ينفعش العوره تبين من السره الى الركبه خد بالك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مره فكان ركبته مكشوفه دخل ابو بكر ودخل عمر فلما دخل عثمان غطى النبي ركبته ايه يا رسول الله قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه سيدنا عثمان وده الامام ابو حنيفه عنده خد الجزئيه الدليل ده وقال الركبه نفسها مش عوره لكن لغايه حديثها من فوق فاحنا بالاحوط بنقول لا ندار الركبه ندار ايه؟ ندار الركبه واخواننا بتوع ال- السباحه في الصيف دلوقتي الحمد لله ايه؟ مليون شرعي ها؟ تبلس مليون شرعي نرضى عليك دي عوره الايه؟ عوره الراجل ارجع الاول بقى من الشباب ال- الاتيكيت ابو سلسله لما يجي يصلي في الجامع لابس بلوزه ما مش بلوزه برضه المهم يعني قميص ها؟ قصير وبعدين يجي يصلي وهي مش لابس سندله من تحت امه يا ابني تقول له يا ابني ايه السندله يا ابني تحط لك العرق وبتاع امه حبيبتي بقول لك يا حاج انت بقى دقه قديمه كنت بس تقعد هو كده على اللحم طب يا ابني البس على اللحم يلبس بتاع ايه لابس بتاع مش بكم ولا بنص بكم لا بتاع كف كده بجد ايه زي الستينات لما كانت الستات بتلبس يجي يركع على الله يسود ظهره ايه كشف صلاته ما تنفعش صلاته ما تنفعش ده في نقطه بقى لما تلاقي ابن صاحبك داخل معاه او الواد لوحده لا ابن صاحبك- لما داخل مع ابوه ما بتكلموش لما يكون لوحده الواد ولابس الصبح عنده خمس سنين ما تقعدش تقول له حرام امشي ارجع روح البس الطويل وتعالى يا ابني هو لسه ما كلتش انت تعلمه ممكن تقول له ايه تاني مره تبقى تلبس بنطلون طويل ولا ايه جلابيه لو ربنا عندك جلابية- ربنا رزقك جلابيه تلبسها تبقى كده راجل كبير وت- تحببه تحببه تقول له بقول لك ايه لا انت ولا بص ولا كلها تعال هذه اللي في العيال طيب تعال عورة المرأة عورة المرأة جميع بدنها والجمهور على ان الوجه والكفين لا وبقيه الفقهاء على ان العوره الجسم كله بتاع الست ايه عوره فبالتالي مراتك وهي بتصلي لازم تلبس شراب شراب رجال عشان الظهر بتاع القدم ده بس انا نفسي اعرف مين اللي قال ان الشرابات بتاعت الحريم اللي بيلبسوها دي اللي دي شرابات شرابات. ده هو اه يعني فلازم قال لي هنا خلاص بقى خلاص، خلاص. تمسكك ولا ايه فالشراب فالشراب بتاع الست يكون سميك بحيث ظهر القدم بتاعها ما يبانش عشان نطلع من خلاف الفقهاء عشان تبقى الايه طب تبقى الصلاه مقبوله طب الست وهي بتصلي الطاقه بتاعتها استحدحت هل لها انها تعدلها اه تعدلها ودي مش حركه في الصلاه ليه ليست ايه ليست بحركه ليست بحركه ايه كمان ال- من ضمن ال ال ال العوره ان ال ال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كانوا بيعتبروا ان الاكل والنوم عوره ازاي يعني لو بتاكل مع مجموعه ماشي لكن بتاكل وحدك والناس بصه هنا عوره ولا تسقط شهاده الاكل على الطريق يعني ماشي في الشارع ماشي في ايده مش عارف قاعد ياكل كده ده تسقط شهاده المحكمه والمتبول على الطريق لانه صخب الحياه على الله ها؟ النوم كمان عوره السكن لان انت وانت نايم ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الكيتشن لا، خلي بالك يبقى كده سبحان الله شوف شوف السلوك بتاع الدين شكله إيه. شوف الاخلاقيات بتاعت الانسان قد ايه ها سبحان الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الرجل مع الرجل في ثوب واحد يعني ما ينامش جنب صاحبه في غطا واحد ده حتى الاخوات في البيت قال ايه المروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع مفيش الواد ينام فوق في البنت ولا في اوضه ثانيه مفيش الا هي دي موضوع ثاني بالضروره لكن لو تقدر تعمل قبور كمان يبقى خير وبركه ويبقى البنات لوحدهم والصبيان لوحدهم والصبيان يا ريت ايه يعني كل واحد اذا كان عند ربنا نتيجه المغفره ودلوقتي الحمد لله بيعملوا ايه السلام ادوار الواد نمره ثلاثه فوق ونمره سبعه تحت وينادي ينادي بالنمره زي الايه اجرك الله يعني ربنا يفك اسر المحسوس ما يا من ما يا اخي مشكلتك انك فاهم فاهم ما بس يبقى يا سيدي ستر العورة ده من ضمن شعب الإيمان والصلاة فرضا ونفلا شعب الإيمان الصلاة والمحافظة على الصلاة المن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها والعياذ بالله لا نور ولا برهان ولذلك أول ما تسأل عليه يوم القيامة تسأل عن الإيه؟ الصلاة الصلاة سبحان الله لك يا سلام لما إيه تحافظ على السنن والنوافل مثلا ركعة ركعتين الفجر أربعة قبل الظهر اثنين بعده اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء ودايما صلي الفرض في المسجد وخلي السنن في الايه في البيت نور البيت بالسنن والنوافل وركعتي الضحى لما تطلع الشمس بمقدار ثلث ساعه تصلي ركعتين الضحى اللي صلى ركعتين الضحى كانما تصدق ب 360 صدقه عرفتي والصلاه فرضا ونفلا والزكاه كذلك نفس القضيه شعب الايمان وفك الرقاب فك الرقاب النهارده اللي هي مساعده المسلمين اللي تحت الحكم الكافر في اي بلد من بلاد العالم لانك تشجعهم وتساعدهم ان يتحرروا ويبقى لهم دوله مستقله او حكم دي ايه؟ دي من ضمن الايه؟ من ضمن ال ال ال فك الرقاب النهارده فك الرقاب لان النهارده دول بيستعبدوا في بلادهم يعني الراجل الغير مأسوف عليه ماركوس بتاع الفلبين ده كان بيهدم فوهات المدافع على المساجد في مانيلا ويقصف المساجد بال- بال- بالمدافع اثناء صلاه المصلين فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر انت تشجع اخوانك الفلبيين المسلمين على التحرر من هذا ال- ال- ال- هذا برضه ايه تفكر الرقاب تقف جنب اخوانك المسلمين ولو بالدعاء وكان في مشروع طيب من عشر سنين كان يقول لك ادفع دولار تاخده اليهودي ايام اولادنا اطفال الحجاره اللي هي ما زالت مستمره بس الاعلام بتاعنا يعني آه، نايم شويه المشكله بس ايه هو تغيير اتحاد الكوره و... وتعيين رئيس جديد لهم للاتحاد وال... آه، والفريق الفلاني متعثر في ال- في الدوري والفريق الاسترساني على قائمه الجدول يقول لك وكانت معركه بحرة بين الفريق يا ابني معركه ايه وخير الله يا اخويا ده راح اقول كويس معركه ايه وخير الله قالوا لك وكانوا شرفوا مصر كان 11 بطل طب يا سيدي ربنا كفر الابطال يا اخويا فايه انا بقى- بقى- حد يطلع يقول ده قال الكوره حرام حرام يا عم تقولين كلام ملزوم المهم ف ال- المسلم طالما بيساعد أخ- إن ما قدرتش لا تعمل كل الدعاء ادعو لاخوانك المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان رب العالمين. لان شوف دول اوروبا اللي بيقول لك تحرر وحريه المسلمين نفسهم في فرنسا يعملوا مآذن للمساجد مبنى يقولوا لا لا ما ينفعش ليه يا عم؟ يقولوا لا انتوا في السعوديه بتبنوا يقول لك ليه ده؟ لا السعوديه ما فيهاش كلام تقول له خلاص انت مس- السعوديه دي دوله مسلمه واحنا دوله مسيحيه واحنا بنت- كفايه عليكم ايه تحت البيوت كده وخلاص والله هو الجامع بتاع باريس ده الجامع الوحيد اللي هو يعني كبير ما فيهوش فوق بيوت ولا حاجه ولكن بقيه المساجد كده حتت زوايا صغيره كده لكن برضه الحمد لله انك تروح في اي حته في فرنسا بفضل الله سبحانه وتعالى هناك 4 مليون و320 الف مسلم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبعدين في الثلاث سنوات الاخرانيين عملوا احصائيه ليه ان في انجلترا وفرنسا سبحان الله تضاعف دخول المسلمين في السبع سنوات الاخيره دخول غير المسلمين في الاسلام عن ال 50 سنه اللي فاتت. يعني الحمد لله رب العالمين يعني ان شاء الله قارب الخير ان شاء الله يعني لا تقلق لان الله ناصر دينه اللهم انصر دينك يا رب العالمين. فك الرقاب والجود كرم يعني يبقى كريم كريم في الكلام كريم في المعامله كريم في الانفاق ها. الكرم او الجود ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف تكرم الضيف طلع له احسن حاجه عنه على قد ما تقدر ها وترحب بيه تبقى مبسوط بالضيف قوي كانوا زمان لما الضيف يروح عند صاحبه او يزوره اول يوم يضيفه وثاني يوم وثالث يوم بعد ثالث يوم يقول له خير ان شاء الله انت كنت جاي في ايه؟ ده بيت على معدات نعم نعم الله عليك اكرام الضيف والضيف برضه يبقى خفيف ده برضه يعني انت لما تبقى بيض خليك بيض ايه لطيف كده تفاهم اه واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا آه، ده في عمل ايمان ايه ده حديث خطير الحقيقه الحديث ده والحج والعمره كذلك شعب الايمان والطواف بس حوالين الايه والله حوالين الضريح لا حوالين الكعبه يعني يطوف حوالين الضريح يبقى ايه آه. يعني او او او يعني يقول لك يعني يا عم جاي في البخاري اهو البخاري اهو ها اه جاي في البخاري والاعتكاف الله يقول لك الله هو انت عندكم اعتكاف غير رمضان ايوه تدخل المسجد في اي وقت ثاني والاعتكاف تاخد فيه يعني ايه الثواب ان شاء الله والتماس ليله القدر في رمضان والفرار بالدين من ايه؟ من ارض الكفر لارض الايه؟ الاسلام اللي برضه احنا بنقول لاخواننا العرب المسلمين او المسلمين اللي عايشين في البلاد الاوروبيه طالما ان بنتك كبرت كملت سبع ثمان سنين يا ريت ايه؟ تلحق ايه؟ تبقى ترجع بقى عشان بنتك تطلع برضه مفيش حاجه هناك اسمها مدرسه بنات لا الكلام ده مش موجود ده الكلام ده مش موجود وفي تاني اعداد الناس في بلاد النمسا وسويسرا مع كتب المدرسه اول السنه يوزعوا على البنات اللي عندهم 12 سنه او 13 سنه حبوب منع الحمل اه فمصيبه مصيبه شوف انت ربنا بيعافيك ازاي الحمد لله رب العالمين اه واخ هنا في الله في احد المحافظات هنا مش مقتنع ابدا بمساله تعليم بناته هو رجل يعني مرموق في المجتمع قال انا مش هعلم عم انا لغايه خمسه ابتدائي وقعد في البيت قعد يعني يدور لبنته على مدرسه ما فيهاش الا بنات بس ما بقيت الا إلا مدرسه الراهبات قال زي بعضه يعني نار الراهبات ولا جنة المشتركة فراح ايه وداها عند مدرسة الراهبات قال يا سيدنا الشيخ رجعت البنت اول يوم قالت تقول لي يا بابا قال لها نعم قالت له هو انا مسلمة ولا مسيحية قال انا مسلمة ده كمان سبحان الله ده مصيبة ده مصيبة الحقيقة اه قال لها انا مدرسة الدين عايزة مدرسة المدرس اللي بيدرس الدين للعيال ده عايز حد يدرس لها سبحان الله الفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك الهجرة من دار الشرك يعني الدار اللي فيها شرك وليس فيها شعائر الله عز وجل ايضا ايه تهجرها والوفاء بالناس نفس القضية والتحري بالايمان لانك حلفت يمين لازم ايه تتحرى دقة فيه خلي بالك من اليمين ده بقى مراتك قالت لك ايه؟ طب احلف بالله انك ما تديش 20 جنيه لاختك مثلا يعني انت بقى بتشتري دماغك تقول ايه؟ طب والله ما اديتها وانت قصدك على جارتك طب مش اختك واخد بالك؟ او هنا اليمين هنا ده يمين غموس يرميتك في النار ليه؟ لان النية على المحلف ام على المحلف؟ النية على اللي بيحلفك النية دي فين؟ اللي بيحلفك يعني يا فلان رحت المشوار الفلاني اه والله رحت وانت قصدك على ايه؟ على مشوار تاني يبقى نفس القضية النية على ايه على المحلف لا على المحلف اللي انت بت... ال... ال... ال... ال... النية اللي بيحلفك مش نيتك انت انت ممكن تعمل اي حاجة طب واحد قال والمصحف من راح بخير اولا من كان حالفا فليحلف ايه بالله طبعا حالف بالمصحف قال بعض العلماء ان المصحف ده كلام الله بل يحلف بالمصحف كانما اقسمه بالله عز وجل يبقى ايه ده مين يكفر عليه برضه او يكفر عنه يعمل ازاي يرفع 10 مساكين يقول لك يعني قد ايه من الاكل لو تاكل انت تشوف ميزانيتك في الاكل قد ايه في اليوم واضربها ب 10 او تصوم ثلاث ايام من ضروري متتابعا في لغو في الايمان في لغو في الايمان يعني والله انا تاكل دي يا شيخ اشرب دي حلفت لك الحكايات ورحمه ابويا وشرف مش عارف ايه ونائب خالتي الكلام الفاضي كله من كان حالفا فليحمد الله او ليصمت واداء الكفارات كل ايه الكفارات كفاره القتل واحد قتل واحد غلط آه، خبط العربيه واحد عمل اغتصاب الكلام ده كله هذه كفارات يجب ان نؤديها وعند اداء الكفارات نتوقف ان شاء الله رب العالمين لنكمل الحديث بعد ذلك بمشيئه الله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه، قبل ان نقوم لصلاه العشاء ان شاء الله ادينا مرتين بنوعد بالاسئله هذا الحقيقه يعني لخصت شويه اسئله دي يعني جات لنا اسئله كثيره فاحنا ان شاء الله هنجاوب بعد العشاء عن بعض ال- الاسئله دي آه، ونقطه صغيره قبل ما نقوم بصلاه العشاء انا لا احب ولا اجيد ولا اتمنى المعارك الجانبيه بين المسلم واخيه المسلم لا معارك جانبيه لا احنا كلنا بندعو الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بس فارجو رجاء خاص من بعض ال مش عايز اقول جماعات احنا كلنا كلنا جماعه مسلمين كل من يدعو الى الكتاب والسنه فهو من جماعه مسلمين لكن يبدو فرقه معينه ما اعرفش او جماعه معينه او مجموعه كده واخدين على خاطرهم قوي ان انا هاجمت الاسلوب بتاعهم او فيهم كده يعني واختلاف الراي لا يفسد الود قضيه وكان يعني رحمه الله عليه اخي في الله الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله عليه اللي كان يعني آه، كان عالما جليلا صادقا رائعا لا نزكي على الله رحمه الله والحقنا الله به في تفتيح جناته كان بيني وبينه صداقه حميمه وقوه في الله وهكذا الحال ايضا على الاخوه القائمين في هذه الايام ايضا في هذه السنوات على امر اخواننا آه، اخوه التبليغ والدعوه لكن يبدو بعض الغلمان الصغيره التي لا تفهم شيئا ولا تعرف كيف تتوضا ارسلت الي عشرات الخطابات اللي فيها سخريه وتهكم وهجوم ومنها يعني بيقولوا ان احنا كنا بنظنك عالم فلما هاجمت بتوع التبليغ كنا نظن خلاص سحبوا من العلم بالشكل ده فانا اهيج بالقائمين على امر الاخوه بتوع التبليغ والدعوه ان يعني يعني ي- يمنعوا عني صبيانهم بس وهم اخوة في الله وانا احبهم في الله ولا املك الا ان احب كل مسلم في الله عز وجل وندعو الله ان يرفع من قلوبنا كل ضغينة لمسلم وان يجعلنا اخوة في الله متحابين وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله. اسئلة ان شاء الله. اخ بيسأل وبيشتغل محاسب في مصنع بيعمل ملابس قصيرة. يا ريت يدوروا على شغلانة ثانية. واحد اقترض من اخوه مبلغ بالدولار اللي رجعه بالجنيه ولا رجعه بالدولار لا رجعه بالدولار لانه ايه انت لو كنت خدت ده ترجعه ده خدت دولار ترجعه دولار خدته جنيه ترجعه جنيه خدته بنفس ال- ال- الجنس اللي انت خدت منه آه الاخوه اللي بيسالوا عن كاس الجني اللي بيلبس الانسي والعفريت اللي بيركب بني ادم بقول ارجو ما تسالونيش في الموضوع ده خالص انا اولا ماليش فيها ارجو عدم الاسئله في الموضوع ده وفي اخوه كرام بيقوموا بالعمليات دي انا ما يعني ليا تحفظ كبير جدا على هذا الموضوع وعندي من الاساليب العلميه بفضل الله عز وجل التي لا استحي ابدا ان اذكرها في مصر وخارج مصر وليس يا رأي التقيه من الكتاب والسنه واحد بيشتغل في بنك ورايح حزب من مرتب البنك الحلال ولا الحرام والله انت عارف رايي كلكم عارفين رأ- يعني هذا الاخت مساله ارباح ال- او فوائد او مرتبات البنوك فكنت اتمنى ان الاخ الكريم ده يدفع بالحج بمال اخر فاذا لم يكن ف- يعني ماذا اقول؟ نسال الله القبول. اخ بيسال عن حكم الشطرنج. الشطرنج يراه بعض القطاع حراما ويراه البعض مكروها والبعد احوط. آه، اخوه بيسالوا بيقولوا القطط بتيجي قدام ابوابنا وبتعمل حاجات وريحه مش كويسه. هل يجوز ان احنا نقتلها؟ يجوز بس احسن القتله. يعني ما تقتلش الحاجه بتاعتنا. او خليها تهرب باي وسيله بقى. آه، اخ بي- بيشتغل في شركه فبتجيله اكراميات هو وزمايله حكم الاكراميات بايه؟ اداء عمال غلول انت تسميها لي اكراميه تسميها لي آه، تفتيح مخ تسميها لي تلفيت حال والله عندنا نص الحديث هدايا العمال غلول اخ بيشتغل في السيارات تقول هل في نسبه ربح معينه؟ والله يا اخي ما فيش نسبه ربح معينه لكن بعض الفقهاء تقول يعني ربح نسبه عن 25 30% البعض يرى هذا والبعض يقول انه لا نس- لا تحديد لنسبه الربح لان المساله بالاجابه والقبول وبالرضا. واحد سجن وعزل ثم خرج ورفع قضيه على الدوله كسب القضيه فبيقول الدوله فرضت له تعويض قال تعويض ده حلال ده حلال ونص واحد بيسال سؤال لطيف قوي يقول لي بيصلوا في الكعبه وفي المسجد النبوي صلاه الجنازه بعد كل صلاه واحنا ما بنصليهاش ليه؟ انت بس الشاي انت لو طلعت قدام هتلاقي واحد بعيد يعني هو مفكر عيني ايه؟ انا راجل بيقوم يصلي خلاص الصلاه على ايه؟ على من حضر او خلاص كده ايه؟ يعني دي بعض ايه؟ من ايجاد ما تقولش ان الاسئله كلها اللي بتجيني ان احنا كلها اغلبها بنجاوب عليها وسط الايه؟ الدرس وربنا يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون